اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة المائدة اقتربنا من انتهاء السورة بفضل الله تعالى ومنته علينا مع الوجه رقم 125 من الآية 84 الآية من الآية 104 إلى الآية 108 من الآية 104 إلى الآية 108 نفتح المصاحف ونستعد لسماع ضيوفنا في الاستوديو معانا الضيف الأول الشيخ أحمد عامر أهلا بيك شيخ أحمد آه طبعا آه أنت أخ في الله لكن مش أخ شقيق يعني حتى لو أظن ربنا يحفظك شيخ أحمد ضيفنا الثاني الشيخ محمد توفيق أهلا بيك شيخ اهلا محمد.
بحضرتك ربنا يحفظك ان شاء الله الله يكرمك، بارك الله فيك هنبدا على طول ان شاء الله التلاوه مع الشيخ احمد عامر وكما عودناكم بنعلق على ايه ايه فليتفضل الشيخ احمد عامر مشكورا ماجورا باذن الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بارك الله فيك يا شيخ احمد نبص كلنا بقى في المصحف كده من الاخطاء اللي بنسمعها واذا قيل لهم تعالوا لا تعالوا لا خطا اه بحول الواو اللينه الى واو ماديه هي تعالوا لابد من بيان الفرق. طب ايه الفرق بينهم يا شيخ هل في فرق في الواو اه الزمن بيف- بيفرق لو هي واو ماديه هتبقى ايه تعالوا هتزيد شويه وهيبقى عندي حمزة آه علة للمد لأن في بعديها همزة هيبقى مد منفصل زائد إن زمن الواو المادية يزيد عن زمن الواد الواو الإيه؟ اللينة يعني إيه يا شيخ؟ طب هقول لكم دلوقتي صلوا على النبي أنا عايز أعرف زمن الحرف أعمل إيه أسكنه وأجيب قبليه إيه؟ همزة متحركة هنجيب حركة مجانسة للواو هنقول إيه؟ أو دي واو مدية طيب نجيب بقى حركة الفتح عشان نجيب واو لينة أو قال الزمن ولا لأ؟ تاني أو أو آه يبقى في فرق في الزمن الواو المدية تقاس بالحركات أما الواو اللينة فتقاس بزمن الرخاوة جريان الصوت الطبيعي الخطأ اللي بنسمعه تاني وده منتشر جدا قالوا حسبنا قالوا لا ما تنفع خالص هي قالوا قالوا بص انا بعمل ايه انا بحرك لساني من هيئه استعلاء اللي هي استعلاء اقصى لسان آه الى سفل الحاجات الحنك الاعلى الى تسفل اللسان مع اللام اقول ايه قالوا قالوا قالوا تمام وده تخليص متهيألي سهل ما فيهوش ايه مشكله ولا يهتدون في الهاء بالله عليكم سمعتوا هاء اسمعوا كده ولا يهتدون ولا يهتدون اه طلعت الهاء كده يبقى الهاء لازم صوتها ايه يطلع فيها فيها همس فيها صفتها لابد من وجود صفتها ومخرجها كمان شيخ احمد اكمل ان شاء الله
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله فيك شيخ احمد نبص برضه في المصحف يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم طيب امنوا انا ممكن اعمل اقع في خطا بقى هنا انا عندي تبدا كلمه امنوا بمد مد ايه بدل بدل آ وتنتهي بمد فالكلمة موزونة نو الخطأ فين بقى الخطأ ان انا ابين المد الاول واقطع المد الثاني واخلي الزمن بتاعه زمن الواو الثانيه بقى عشان كده مهم قوي ان احنا نعرف الفرق بين الواو اللينه والواو الرخوه آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنا كده عملت إيه بقى؟ كده أنقصت من زمن الواو المادية فتحولت إلى واو لينة كزمن لكن النطق بتاعها يوم مادية لابد من بيان آآ آآ زمن المد إيه تاني من الأخطاء؟ اهتديتم لو بدأت بيها هبدأ بكسر همزة الإيه؟ الوصل طيب هبدأ بكسر إيه؟ همزة الوصل طب ليه بالكسر؟ ليه مش بالضم؟ ليه مش بالفتح؟ ليه؟
لأن الحرف الثالث أيوه مفتوح غير مضمون احسنت وده فعل طيب هسأل بقى سؤال كده ونسمع الإجابة عليه من خلال اتصالات متى تحرك همزة الوصل بالفتح أظن ده سهل جدا متى تحرك همزة الوصل عند البدء بالكلمة المبدوءة بساكن متى تحرك همزة الوصل بالإيه بالفتح سؤال سهل عارفين الإجابة سهل.
نسألكم أنتوا تجاوبوا في الآخر بقى إن شاء الله أي تأسف.
ماشي آه، الخطأ من الأخطاء تانية هو موضوع آه، تحقيق هيئة آه، الإخفاء الشفوي فينبئكم بما كتير بيقول دلوقتي فينبئكم قم ما تنفع فينبئكم الصوت اتغير اه يبقى لابد من تلامس الشفتين مع وجود فرجه تسمح بمرور الهواء الهواء مش تسمح بمرور الصباع يعني كتير من الناس يقول لك كده حط صباعك وانت بتجيب الاخفاء الشهوي شوف آه لازم تحقق فتحه كبيره لا الكلام ده كله صح.
ماله اصل هو الخلاف بين المشايخ على الاطباق بدون جز او الفرجه اللي تسمح بمرور الهواء يكمل الشيخ احمد ان شاء الله
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم ۖ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين بارك الله فيك يا شيخ احمد بس ما ينفعش ابدا اقول ان اذا لمن الاثمين لان هنسب لينا احنا كده ال- اه طبعا يعني ربنا يعافينا واياك يعني ده برضو من البدء آه، يعني كلنا بنت... يعني بنتنصح ده من البدء الخطا لكن انا اصلها بما ايه بما قبلها تمام آه، من الاخطاء اللي بنسمعها ودي كتير برضو اذا حضر حا احنا قلنا القران لا فيه حا ولا فيه عا واحنا عارفين حا وعا دي فين صح لكن مش في القران ما بقولش اذا حضر اذا حضر حضر حضر حضر وما بقولش حضر حضر يتغير معنى خالص حضر من الحدر لكن حضر اتى تمام او من الحضور آه، من الاخطاء اللي بنسمعها تاني اه عايزين بقى نجيب الواو اللينه فنعمل ايه مصيبه الموت الموت انا عملت كده ايه عملت الف ماديه قبل الواو اللينه الماو هي المو الموت اه يبقى احنا ما نريحش على الازمنه ضبط الازمنه مهم جدا جدا يعني ايه ازمنه ها وكذلك في الغنم برضو وضبط الغنن هي ضبط الازمنه أنا لسه بتكلم على الازمنه اهي بصوا ازمنه الغنن لازم تاخد حقها حقها يعني ايه ما زودش فيها ما اقولش ايه ان الذين ده كتير ولا اقول ان الذين ده ده, ده قليل يبقى انا عندي ضابط الضابط ايه التلقي بالمشافهه يبقى ضابط الازمنه ده مهم جدا لان انا لو زدت في زمن الحركة الحرف المتحرك بفتح هولد ألف الحرف المتحرك بكسر هيولد ياء الحرف المتحرك بضم هيولد واو مش واو واو أنا قلت إيه رقيقة، واو صح؟
الواو صح.
رقيقة.
لكن بسمع كتير قوي يقول لك إيه واو إيه واو دي ما تنفع عندنا نعتاد كده على ك- في كلامنا إننا نحقق الترقيق والتفخيم ولو اعتدنا على دوت في القرآن هتبقى سهلة جدا بفضل الله تعالى من الأخطاء تاني ولو كان ذا قربى ما تنفع ولو كان ذا قربى اه الراء ساكنه ليه احركها بالضم عشان قبلها مضموم لا ماليش علاقه باللي باللي قبليها انا بثبت هيئه الضم ما ينفعش قرو لا لازم ارجع تاني بالفم عشان اجيب هيئه الساكن قر با قر با قر با تمام يكمل بقى الشيخ احمد ان شاء الله
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين جميل يا شيخ احمد بارك الله فيك آه نعلق بقى على بعض الاخطاء برضه اللي بنسمعها من خارج الاستوديو احنا قلنا قبل كده الاخطاء دي مش بن... ب... يعني مش بننتقد فيها اخواننا ضيوفنا الكرام لا ده دي اخطاء بنسمعها بره الاستوديو من الاخطاء اللي بنسمعها على انهما استحق ما تنفع برضه بحيث يقول حال لابد من ايه ترقيقها حال على راي شيخنا الشيخ احمد عامر يقول لك ايه انت بتقول حامض ولا حامد حامد اه يبقى استحا استحقا طبعا استحق ايه استحقا واستحق عليهم الاثنين اخد بالي من ايه من ترقيق الحاء وعدم تفخيمها الخطا الثاني واللي منتشر ايضا هو كيفيه نطق الحق واحق القاف المشدده في الوصل في ماده الحق كتير قوي يقول لك ايه الحقي في الك- المكسورة وفي المضمومة الحق دي مبالغات الحق ما تنفع لابد من الدخول برفق أقول الحق لأن القاف الأولى أقوى من الثانية الحق الحق هنا هقول إيه لشهادتنا أحق من آه أحق من شهادتهم يبقى أنا أخد بالي من المسألة ديت آه لا من لا من الظالمين كتير من الناس يقول اسمعوا كده الظاء ديت اسمعوا الظائين دول لا من الظالمين لا من الظالمين أيهما صح الثانية الثانية تمام هقولها تاني عشان المشاهدين الكرام يركزوا معايا لا من الظالمين لا من الظالمين ايه الفرق الفرق ان انا عملت نفس في الظاء ال- في المرة الأولانية ومنعت النفس في المرة الثانية الظاء مش من حرف الهمس حرف الهمس فحثه شخص سكت مفيش ظاء خالص فخطأ منتشر هو جريان النفس وده سببه ايه ان بخرج طرف لساني بره الفم ما ينفع لو لساني خرج بره الفم هيبقى مفيش تمكين لمخرج الظاء وبالتالي يترتب عليه آه، همس خروج النفس مع الصوت واحنا عندنا الظاء والذال في المخرج ده ما فيهمش نفس فيهم صوت بيجري لكن نفس لا بقول اذ او لكن نفس كده اقول اذ ما تنفع اذ ما تنفع خلاص يكمل بقى اخر ايه الشيخ احمد
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين بارك الله فيك يا شيخ احمد بارك الله فيك حالك بس على خطأ واحد بس بسمعه بره في الآ- في الآية في الايه ديت وهو الفاسقين طبعا مش اخونا احمد اللي وقع في الخطأ ده لكن بنسمعه كتير قوي القاف عندي هنا حرف مفخم ما اختلفنا احنا مختلفين متفقين ان شاء الله ان القاف حرف مفخم على الاطلاق لكن في حال الكسر يبقى الحرف ضعيف جدا تبقى القاف ايه تحت خالص الفاسقين المتقين المستقيم ما ارفعش بقى اقول ايه آه الفاسقين المستقيم المتقين ده خطأ ليه لان انا ببالغ في آه آه تتخذ الحجة ان هو نطق ال- التفخيم ما هي مفخمة لكن انا عندي حروف التفخيم لما بتكسر أقل بتبقى ضعيفة مع تفاوت بقى في الضعف يعني آه، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء دي أقوى من القاف والغين والخاء في حال الكسر يعني القاف عندي والغين والخاء انزلوا بيهم خالص قول كده الفاسق خي غي قي لكن اجي عند حروف الإطباق اقول ايه طي صي ضي ضي اه يبقى ناخد بالنا ناخد اول اتصال معانا دعاء من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا استاذة دعاء
ازيك يا سيد قاسم انا عل- زعلان زعلانه مني اه انا حد يزعل مني برضو ده كلام زعلانه مني عشان ليه عشان حاجة بس اقول لك عليها دلوقتي عشان ايه عشان ايه حاجة بس اقول لك عليها دلوقتي حاجه مش هتقولي لي عليها دلوقتي طب خليها بيني وبينك بقى ربنا يستير طب ما تقولي لي بالمره طبعا عشان اصالحك يعني ماشي ط- طب انا بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يا دعاء اقول لك اه قولي
ع- عشان انا كل يوم بتصل بيك وانت مش بترد عليا سامحيني يا دعاء وبابا كمان لا سامحيني وبابا يسامحني انا اصلا يعني التليفون عليه ضغط كتير فيعني و- وقت ما بيبقى عندي وقت ان شاء الله برد على على الاتصالات يعني فسامحيني يا بتصل من ايد الرسول يا رب يا رب سامحيني وقولي لبابا يسامحني ماشي يلا عندنا نصيحة النهاردة ولا مفيش نصيحة هقول لك النصيحة قولي النصيحة إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اوعي تكوني تقصديني بالحديث الظلم بارك الله فيك يا دعاء فعلا إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات أنا الأرض.
بحبك وأنا كمان بحبك يا دعاء أنت عاملة إيه في الحضانة الحمد لله كويسة ولا كويسة كويس طيب على فكرة دعاء من الأوائل في حفظ القرآن كمان أنا طلعت الأولى في الحضانة طلعت الأولى في الحضانة عشان لسه بقول أهو يعني آه مثال طيب جدا يعني وناوية تك- تكملي القرآن ولا لا يا دعاء أمم، هتكمليه كله أه كله كله تحفظيه كله
إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس أنت ادعيلي ها بس أنت ادعيلي يا رب يحفظك ويحفظ اطفال المسلمين جميعا أقرأ قرآن اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا بارك الله فيك يا دعاء دعاء عندها خمس سنوات يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره معانا الاستاذ محمد من القليوبيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الله يحفظك شيخ محمد محمد جمال مع فضيلته اهلا بيك يا شيخ محمد ربنا أسأل يحفظك الله أن ينفع بكم أينما حللتم امين يا رب.
ونزلتم امين يا رب العالمين واياكم ان شاء الله ربنا يبارك فيك نبدأ يا شيخنا اه امتعنا بصوتك الله يبارك فيك الله يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله فيك يا شيخ محمد دايما بتمتعنا كده بأدائك الطيب وقراءتك الطيبة يعني بارك الله فيك ربنا يحفظك معانا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا ربنا يحفظك حاجة عائشة اقرأ ان شاء الله اتفضلي اكملي ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت إذا حضر أحدكم ناخد بالنا بس الموت- حاجة عائشة نعم ناخد بالنا ان الضغط بان قوي عشان ما ينفعش اقول اذا حضر اذا حضر حاضر احسنتي إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنين اثنان ذو عدل منكم اثنان ذو عدل
طب منكم ناخد بالنا من المد ذوى عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هم.
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم نفخم بقى شوية إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين بارك الله فيك يا حاجة عائشة ربنا بارك الله فيك يبارك في حضرتك.
خد بالك بس من الضاد بس محتاجة تعلى شوية شوية تقوية بس ربنا يحفظك حاجة عائشة آه الشيخ محمد بقى يكمل يبدأ إن شاء الله نفس الآيات بإذن الله تعالى في اتصال طب ناخد اتصال ده وبعدين معلش أيوه أستاذة هاجر السلام عليكم السلام عليكم أستاذة هاجر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك الحمد لله عاملة إيه الحمد الحمد لله كويسة طيب هتقرأي معانا الورد ولا تقرأي معانا من جزء عام إن شاء الله هقرأ مع لا هقرأ في سورة طه في سورة طه أمم.
طب ينفع كده طب اقرأ يلا ماشي. ولو أي حاجة غلطت فيها بصلحها لي حاضر
أنت فاكرني ساعتها ما حد قلت لحضرتك إن أنا هلبس النقاب؟
اه والله ازيك يا هاجر الحمد لله ولبست النقاب ولا لسه إيه؟
لبست النقاب لسه ما كبرتش ايوه ما تكبري ان شاء الله إن شاء ربنا الله.
يحفظك يا هاجر لسه عندي عشر سنين طب حلو قوي بس عايزين بقى يا هاجر نحفظ القرآن كله بقى صح ولا ايه ماشي ان شاء الله يلا اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما لا سوءاتهما سوآتهما سوءاتهما لا، سو- وتفقا اسمعيني بس.
يخصفان عليهما من ورق الجنة اسمعيني يا هاجر يا هاجر السين عليها ايه عندك سين؟
اه
فتح آه، سوآتهما ولا سوآتهما سوءاتهما لا السين عليها فتحة تبقى ايه سا سين.
سوآتهما ها سوءاته ت- آه، ايوه كده سوء- ممتاز ها أنت رحت فين وتفقا يخصفان وطفقا عليه- الفاء برضه تحتها ايه كسره يبقى وطفقا.
وعصى سمعنا.
آدم ربه فغوى لا لا لا لا وعصى آدم ربه فغوى وعصى وعصى آدم ربه فغوى لا
ثم هو مين اللي عصى ثم نعم
وعصى آدم آدم هنا هو اللي عصى ها وعصى آدم رب ربه فغوى ايوه كده ثم طب نتفق على حاجة يا هاجر نعم خلينا طيب الأول نطبق قراءة جزء عام تمام ماشي وبعد كده نطبق قراءة القرآن كله ماشي خلاص يبقى بعد كده هنتظر اتصالك وتقرأ معانا الجزء عام ونضبط القراءة وبعد كده نخش على طه إن شاء الله ماشي ربنا يحفظك يا هاجر شكرا بارك الله فيك معنا اتصال طب الشيخ محمد بقى إن شاء الله اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا طب نقول بس حاجة نعلق على خطأ كده بنسمعه كتير قوي اللي هو اللهجة بتاعت وإلى هي وإلى ولا وإلى اه ناخد بالنا احنا نسينا نعلق عليها دي
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن, إن أنتم إن أنتم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم أخرج شوية فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ثانية يا شيخنا ناخد بالنا بس من تفخيم الراء لأنه مهم جدا إن ارتبتم إن ير لأن الراء هنا ساكنة بعد كسر بس كسر غير أصلي فتبقى احنا اتفقنا قبل كده وشرحنا موضوع الراءات صح؟ قلنا أي راء مبدوب بيها الكلمة دي راء إيه؟ مفخمة على الإطلاق أي راء ساكنة أي راء ساكنة ابدأ بيها الكلمة يبقى مفخمة على الإطلاق مهما كان ما قبلها مكسور ما قبلها غير مكسور بدأت بيها بكسر حتى بكسر همزة الوصل لكن الراء ال- دي على طول مفخمة يبقى إيه؟ إن ارتبتم
فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى أحسنت
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها بس كنا بنتكلم على موضوع الأزمنة يا شيخ محمد آه ذلك أدنى أن يأتوا زي ما اللي قلنا بس نزوده شوية كمان خليه عليك
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على وجهها أو يخافون أن
مش نون.
ترد أيمان أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم تمام واتقوا الله واسمعوا تمام والله لا يهدي القوم الفاسقين بارك الله فيك يا شيخ محمد شكلك كده مش كويس برد شوية طيب شفاك الله عافاك هو موضوع التفخيم بس وترقيق التخلصات كده محتاجه تكه صغيره بس ربنا يحفظك ويرفع قدرك ان شاء الله انت والشيخ احمد عامر الله يشفيكم ان شاء الله معانا الاستاذه منى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، حضرتك عارفه اجابه السؤال بقى اللي احنا قلناه في ال- اثناء التعليق أنا ما سمعتش بصراحة آه، سؤال إيه؟
طب السؤال كان بيقول متى آه، يبدا بفتح همزه الوصل عند البدء بالكلمه آه، التي اولها ساكن متى يبدأ بإيه؟
ب- ب- بفتح همزه الوصل امتى ابدا بهمزه وصل مفتوحه
مم، بصراحة مش عارفة بصراحة طيب خلاص يعني هو السؤال برضو قلناه تاني عشان لو حد من مشاهدينا الكرام يحب يجاوب معانا على الهوا
هو الشيخ أحمد أنا أنا اتفضلي عايزة أشترك عايزة- اتفضلي اتفضلي اقراي حضرتك من طيب.
اول وجه ان شاء الله من إيه وجهة كده؟
من اول واذا قيل لهم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تعالوا قيل لا واذا قيل وإذا قيل لا قيل لا اصل قيل ديت دي, دي مكيال لا هي قيل من القول واذا قيل لهم قيل؟
اسمع الاثنين كده حضرتك استاذه منى سامعاني أه بصي واذا قيل واذا قيل في فرق أيوه في عايزين الت- الثانيه بقى ان شاء الله وإذا قيل قي قي ايوه نعم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ناخد بالنا بس ما قلش الذين الذين
الذين ايوه بالذال هي يعني جت مع حضرتك الذين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم تمام لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بارك الله فيكي استاذه منى شكرا عفوا معنا استاذه شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله آه شيخ أشرف حضرتك بتتكلم على امتى امتى يتبدأ بال بهمزة متى متى اه متى ابدا بهمزه الوصل آه، محركها بالفتح
هي أنا أعرف إن هي في الأفعال بتضم وكسر إنما في ال- في الأسماء ال- الأسماء المعرفة بتبدأ بيها بالفتح وفي ال وفي الحروف- احسنتي يبقى المعرف بال من الاسماء اه وال- وفي الحروف دايما بتبدأ بالفتح طب هات لنا بقى كده من ال من لقيت فيها كتير قوي همزات وصل ابدا بالفتح هات لنا كده آه، شاهد من الأسماء المعرفة اه آه ال- مثلا آه القدوس السلام لا انا بتكلم في الورد بتاعنا في الورد اه لو هبدأ ب- بهمزة الوصل بالفتح فين ده كتير قوي آه ثواني
ها الذين ال- الأرض ها الوصية الله الرسول مم.
كتير قوي تمام اه بارك الله فيك يا أستاذ شيماء شكراً نس- بارك.
نسمع القراءة بقى إن شاء الله أمينين آه، ابدأي من أول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان, اثنان ذوى عدل لو أبدأ بيها أقول اثنان صح نعم لو أبدأ بيها أقول اثنان أه لكن ما ينفعش أقطع وأبدأ حاضر مم.
اثنان ذوى عدل منكم أو آخران غ- من غير من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم فأ ولا فأ فأصابتكم مصيبة الموت هكذا اه ان شاء الله احسنتي آه، تحبسينه تح- تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى لا مش ألف ولو كان ذا على طول
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذ
قطع الاتصال بارك الله فيك استاذ شيماء معانا استاذ شيماء ايضا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير خيرا جزاكم ان شاء الله استاذ شيماء أبدأ إن شاء الله فإن عثر فان عثر ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس خدي بالك بقى ما قلتش رجيم عشان خيشوم انا ما عنديش آه، خيشوم في قلنا في المد الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما, وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد خدي بالك مش كويس قوي استاذ شيماء ما قلتش او يخافوا ان ترد ان ترد وما جيبش حرف مد قبل الغنه مم.
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم تمام واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين بارك الله فيكي استاذه شيماء جزاكم الله خير خير جزاك ان شاء الله معانا الاستاذه ايات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ايات الحمد لله ها وحش- وحشتني وانت كمان احنا النهارده بقى يوم الايه بقى يوم التحفه ولا يوم الحديث مع القران طب هقول لماما وبعدين وبعدين اقرا انت لسه هتقول لماما
النهارده حديث طيب النهارده حديث ماشي نسمع القران الاول ولا الحديث الاول مش احنا قلنا مرة حديث ومرة ومرة تحفة ما انا كنت بسالك عشان كده انا مش فاكر يلا ها
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
ممكن اقرا اه ممكن تقرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودارية عن أنا هقرأ من الورد بتاع الصغير طيب ماشي اتفضل
ودانية عليهم عليها وذللت قطوفها تذليلا وي- ويطاف عليهم بأكواب من فضة وأكواب كانت قواريرا كواريرا ليه كانت قواريرا كانت قواري- قواريرا هم.
قوارير من فضة كانت قدروها تقديرا تقديرا
تقديرا طيب ناخ- ناخد بقى الايه ناخد ال ال القر- ال- الحديث بقى اه طيب
المسك حديث الحديث ايوه عن أبي حمزة على سيدنا مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
لا يؤمن أحدكم ولا حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله وانا كمان بحبك في الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بارك الله فيك وفيكم الله بارك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال طيب آه نسألكم بقى كده بيقولوا الوقت خلاص وقت ال- ال- الحلقة قرب على الانتهاء فنسألكم على الأخطاء اللي سمعتوها فقول لي كده بعض الأخطاء اللي سمعتها النهاردة
يعني
مم.
ده ال- التفخيم
التفخيم والترقيق دي مشكلة مشكلة كبيرة جدا اللي هي التخليصات واحنا بنقول يا جماعة لابد من حياة للشفتين عشان نخلص مشكلة ال- ال- ال- اللي هو الكسر المم- الحرف المفخم وك... آه زي حرف القاف القاف اللي هو ال- ال- اللي هي الفاسقين الفاسقين آه.
ايوه نعم اللي هو اللي عايز يعني اللي بيتعلم مثلا ي- يقدر يجيب القاف مفتوحة ومتبوعة بألف تمام وبعدين يجيب القاف مكسورة يعني يجيب ايه قصدك تقول على- طب ما ناخدها فرصة كده تقوم المقابر ناخدها فرصة كده ونبين مراتب التفخيم احنا عندنا كل حرف من حروف الهجاء ليه مراتب خمسة في التفخيم حروف التفخيم اللي هم ايه خص ضغط قض اللي هي حروف ايه للسعلاء المفخمة ايه المراتب الخمسة المفتوح الذي بعده ألف المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف المرتبة الثالثة المضموم المرتبة الرابعة الساكن المرتبة الخامسة المكسور وبعض المحققين من أهل العلم زادوا ثلاث مراتب سمعت عن الموضوع ده؟
الخمسة اه على الخمسة بقوا ثمانية أقول لك بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة ومشاهدينا الكرام والسلام.
يصلوا على النبي هم كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زاد بعض مشايخنا وعلمائنا من المحققين قالوا أن الساكن له مراتب ثلاث الساكن عندما يكون ما قبله مفتوح يكون أقوى من الساكن الذي قبله مضموم والساكن الذي قبله مضموم أقوى من الساكن الذي قبله مكسور وده ليه علة محتاجة وقت عشان أوضحها اللي هي الانتقال من في الحرف المتحرك من مخرج الحرف إلى أصل الحركة فقصة هنتكلم فيها إن شاء الله في أحكام التجويد لكن ده كلام معتبر جدا جدا جدا عند أهل العلم يبقى احنا كده لو عديناهم بقى هنقول إيه مفتوح بعده ألف مفتوح ليس بعده ألف مضموم ساكن قبله مفتوح ساكن قبله مضموم ساكن قبله مكسور كده ست عندنا المكسور قالوا المكسور ليه مرتبتين إذا دخلت الياء على الحرف الم- المستعلي أو المفخم المكسور زادته ضعفا فقالوا نخلي مكسور وليس بعده ياء ومكسور وبعده ياء كده كام كده ثلاثة وخمسة قبل كده ثمانية نعدهم تاني كده احنا قلنا على التحقيق هنقول بقى مفتوح وبعده ألف مفتوح وليس بعده ألف مضموم ساكن وليه مراتب ساكن وقبله مضموم مفتوح ساكن وقبله مضموم ساكن وقبله مكسور.
مكسور مكسور وليس بعده ياء مكسور وبعده لا.
سهلة إن شاء الله والكلام دوت ده ده ده الكلام ده يعني كبير قوي يعني ايه معنى كده الكلام ده تعرفين يعني ايه يعني كل حرف من حروف التفخيم خص ضغط قض لتمنى كل حرف ليه ثمان اصوات مختلفه في القران ياه انتوا بتصعبوا علينا ليه المسائل كده يا جماعه ده الموضوع اسهل من والله سهل احنا لو قرانا القران بضبط المراتب يعني المفخم ياخد مرتبته هنلاقي القرآن جميل جدا يعني اما اجي عند الساكن اما اقول اقترب القاف هنا في المرتبة تحت شوية ليه لان قبلها مكسور وهي ساكنة يبقى ايه اق ما اقولش اقترب ما تنفع هفخم معايا التاء والهمزة هتفخم يبقى احنا محتاجين ان احنا نضبط المراتب الخمسة بتفصيل يوصل 8 عشان محدش ياخد عليا يقول لك دلوقتي الشيخ بيقول ده المراتب التفخيم 8 وبيخالف جمهور الايه جمهور آه علمائنا لا هم خمسة لكن احنا قلنا ايه في تفصيل في مرتبتين مرتبة الساكن فيها تفصيل ومرتبة الايه المكسور فيها تفصيل هنقول تفصيل احنا لما عدينا كده عشان نبين ان هم ثمان اصوات مختلفة لكل حرف ايه من حروف التفخيم والكلام ده ان شاء الله فيه تفصيلات كتيرة جدا في برنامج احكام التجويد باذن الله تعالى في نهاية الحلقة بشكر ضيوف الاستوديو الشيخ احمد عامر جزاكم الله خيرا آه، الشيخ محمد توفيق الله يبارك جزاكم فيك.
الله خيرا آه، كما أشكر جميع القائمين على قطر الرحمة وخص بينهم آه، إخواننا آه، القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله عنا خيرا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين فاضل معنا وجهين بس وننتهي من الصورة بإذن الله تعالى يوم الأربع ويوم السبت يعني السبت هننتهي من سورة المائدة بإذن الله تعالى هنعمل إيه بعد كده لحد العيد ده اللي هنقوله إن شاء الله لما ننتهي من الصورة بإذن رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هكذا أيها المشاهدون الكرام تعلمنا كيف نتلو هذه الآيات المباركات من سورة المائدة وقد ذم الله تبارك وتعالى المشركين على ما حرموا على أنفسهم مما أحل الله وبين أنهم بهذا التحريم يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ثم قال وإذا قيل لهم إذا قيل المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول لماذا تحرمون وتحلون الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فتعالوا بنا إلى الله وإلى الرسول إلى الكتاب والسنة فننظر ماذا فيهما من الحلال والحرام فنتبعهما إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فإنا على آثارهم مهتدون وعلى آثارهم مقتدون لن نترك دين آباءنا وأجدادنا قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أيتبعونهم وهم يعلمون أنهم لا يعلمون ولا يهتدون فالتقليد الأعمى مذموم ويجب على كل عاقل أن يتحرر من التقليد الأعمى وأن يطلب الدليل وأن يعرف أين يسير وأن ينظر أين يضع قدمه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقع لبس في الفهم في فهم بعض الصحابة في هذه الآية فظنوا أنهم إذا كانوا مهتدين في أنفسهم فإنهم لا يضرهم ضلال من ضل وإن لم يأمروهم بالمعروف وإن لم ينهوا عن المنكر فلما ذاع هذا في المجتمع قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر فصحح المفاهيم الخاطئة وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده إذا معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا كنتم مهتدين في أنفسكم ودعوتم غيركم إلى الهدى أمرتموهم بالمعروف ونهيتموهم عن المنكر فلم يستجيبوا لكم فلا يضركم ضلالهم فإن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن لا يجوز أن تكونوا مهتدين في أنفسكم وتتركوا الناس ضالين لا تأمرونهم بالمعروف ولا تنهونهم عن المنكر فإن السكوت عن الأمر بالمعروف عن المنكر ذنب يوجب العقوبة والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والنبي عليه الصلاة, يقول عليه الصلاة والسلام يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يعني من فوق سطحها مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فيجب على من أراد النجاة أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم الإشهاد على الوصية في السفر إذا كان الإنسان مسافرا ومعه مال وأراد الإشهاد وكتب وصية وأراد الإشهاد عليها فقال عز وجل إن الواجب أن تكون الشهادة في المسلمين اثنان ذوى عدل منكم فإن لم يجد مسلمين يشهدهما فليجاز حينئذ أن يشهد غيرهما من الغير المسلمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت قال بعض العلماء سمى الله تعالى الموت مصيبة فقال فأصابتكم مصيبة الموت ولكن المصيبة العظمى والرزية الكبرى هي الغفلة عن ذكر الموت وعدم الاستعداد له الموت مصيبة والمصيبة الكبرى والرزية العظمى هي الغفلة عن الموت وعدم الاستعداد لما بعده فإذا جاء الشاهدان إلى أهل الميت الذي وصى وأشهدهما فإن أهل الميت يحبسون هذين الشهادتين هذين الشاهدين بعد صلاة ما فيقسم الشاهدان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يعني إذا جاء الشاهدان فأديا ما معهما لأهل الميت فصدقاهما وأتمناهما ولم يخونهما انتهت القضية فإن شك أهل الميت في الشاهدين وظنوا أنهما قد غا- جارا أو غيرا أو بدلا أو كتما شيئا من مال صاحبهما فإن الشاهدين يشهدان بالله لا يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لو كتمنا لمن الآثمين فإذا تبين أن الشاهدين كذبا وخانا وبدلا وغيرهما فإن اثنين من أولياء الميت الذي وصى يقومان فيشهدان بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهد- الشاهدين وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين وبذلك يستحق أهل الميت ما اتهم به الشاهدين اللذين جارا وغيرا وبدلا قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي الشاهدين اللذين حضر الوصية إن عثر على أنهما استحقا إثما بكتمانهما أو تغييرهما أو جورهما أو كتمانهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لو اعتدينا أو كتمنا أو غيرنا لمن الظالمين قال تعالى ذلك الفعل أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها حين يعلم الشاهدان أنهما لو غيرا أو بدلا سترد شهادتهما ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا اسمعوا وأطيعوا اتقوا الله واسمعوا أي واسمعوا وأطيعوا فإن المقصود من السمع الطاعة وإلا من سمع ولم يطع فكأنه لم يسمع ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون واتقوا الله واسمعوا يعني وأطيعوا كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وبذلك مدح الله المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين من طاعة الله إلى معصيته نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب